بسم الله الرحمن الرحيم موقع موقع الطريق إلى الله الطريق إلى الله يقدم يقدم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين أما بعد إخواني وأحبابي في الله أخواتنا الفاضلات الكريمات ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم والواحد بيسعد حينما يرى وجوه إخوانه في الله ربنا يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك والقادر عليه أما بعد إخواني وأحبابي في الله طبعا لا يمكن هيكون في حد منكم فاتوا ساعة الإجابة اللي قبل مغرب الجمعة صح ولا لأ كلنا اقتنصنا الوقت ده ولا لأ ها اللي اقتنص الوقت ده كده نص ساعة كده دعاء يرفع ايده كده اللي خطف ال ها انا مش واخد بالي يبدو ان انا ايه يعني مش مش شايف كويس اللي يا جماعه ان شاء الله باذن الله ما ضيعش ربع ساعه دعاء على الاقل قبل المغرب يرفع ايده كده انتوا بتتكلموا بجد يا اخواني ده احنا هنتكلم في اسم الله البر يا جماعه اسم الله البر انا كنا من قبله ايه ندعوه انه هو البر يعني ربنا قرن في القرآن ما بين الدعاء وما بين اسم الله البر كأن المعنى لو عايز تعرف بر ربنا ارفع ايدك وقول يا رب وكأن المعنى انهم لما شافوا بر ربنا بيهم في الدنيا رفعوا ايدهم وطلبوا الفردوس الاعلى في الاخرة وقالوا اللي اكرمنا ببره كل هذا الاكرام يقينا يقدر يدينا كل حاجة ويقدر يعمل لنا كل حاجة اسم الله البر المعاني العشر لاسم الله البر يعني طبعا هما مش عشر معاني يا جماعة هو معاني اسم الله البر اكتر من كده ولكن لان المرة اللي فاتت احنا الوقت ما كفاش ان احنا نتكلم في كل معاني اسم الله البر فاحنا المرة دي بإذن الله سبحانه وتعالى هنلخص سريعا معاني اسم الله البر ولما بقول المعاني العشر مش معناه انهم عشرة بالضبط يعني ولكن هذا من باب التقريب في اللغة من باب التقريب عدوا معايا بقى معاني اسم الله البر وركزوا عشان نشوف الاسم الذي لم يذكر في القرآن إلا مرة واحدة ولم يذكر إلا من داخل الجنة يعني الاسم ده جاي لنا من الجنة يا جماعة يعني الاسم ده أهل الجنة قالوه لما شافوا ربنا عمل لهم ايه في الجنة قالوا يعني انت عارف لما واحد يقول يا من انت كريم يا رب يا من انت بر يا رب قالوا انه هو البر انه هو البر الرحيم يبقى اذا عايزين نشوف الاسم اللي اهل الجنة قالوا انهم نجوا بسببه انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر وفي قراءة انه هو البر اي لانه هو البر كأنهم بيقولوا ان احنا نجينا بسبب اسم الله البر احنا نجينا بسبب بر ربنا بينا احنا نجينا بسبب الدعاء بسبب كلمة يا رب اه لو نعرف قيمة كلمة يا رب بس في ناس مش هتعرف قيمتها غير في الدار الآخرة إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم عدوا معايا بقى معاني اسم الله البر واحد ذو الإحسان البالغ العظيم اتنين ذو الإحسان المتوالي المنهمر تلاتة ذو الإحسان الخالص الكامل أربعة الذي لا يقطع الإحسان بالعصيان خمسة الذي يبر وعوده ولا وعد يخلفه ستة الذي يبر دعاء عبده ولا دعوة واحدة بس ليك لا يستجيبها أو يضيعها عليك سبعة الذي يبر عبادتك ولا سجدة ولا تسبيحة إلا وهتشوف ثمرتها في الدنيا قبل الآخرة تمانية الملاذ والملجأ والغوث تسعة المصلح المطهر عشرة الذي يصلك ولا يقطعك حداشر الطاهر الطاهر اتناشر كل دي معاني الاسم الله البر يا جماعة 12 حسن المعاملة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق وفي معنى 13 يعني وهو ذو الإحسان الذي بلا حدود الذي بلا حدود ذو العطاء الذي بلا حدود يعني 13 معنى اللي هنقدر نتكلم عنه منهم النهاردة نتكلم ونبدأ بذو الإحسان البالغ يعني ايه ذو الإحسان البالغ يا جماعة يعني لما كنا قاعدين كده وواحد قال لنا ان هو في واحد راجل غني من رجال الأعمال اللي ربنا فتح عليهم قوي بيطلع كل يوم على صباحية ربنا كده كل يوم 90 ألف جنيه صدقة فتعلقت العيون والقلوب يا ترى الراجل ده مين ده يعني تخيل كده لو واحد جه قال لك في راجل من رجال البر خد بالك اسم الله البر واربط ما بين اسم الله البر وما بين يقول لك ده من رجال البر والإحسان جمعيات البر تخيل انت كده يقول لك واحد من رجال البر بيتبنى الشباب اللي لسه متخرج يجوزهم ويشغلهم ويفتح لهم مشاريع انت قلبك هيتعلق بيك قد ايه تخيل يا جماعه اذا كان هذا بر المخلوق بالمخلوق فما بالك ببر الخالق بالمخلوق يعني احدى النساء في جمعيه من الجمعيات الخيريه بتقول جالها واحد غني قال لها هاتي لي فقير فقير بقى يقعد مع الفقير ويساله سؤال واحد نفسك في ايه ده اسمه راجل بر اللي بيطلب حاجه بياخدها ده اسمه راجل بر اذا كان بر المخلوق بالمخلوق وصله ان يحقق له امانيه يحقق له رغباته ياما ناس انقذ مستقبلها بسبب بر واحد بيها اذا كان هذا بر مخلوق بمخلوق امال بر الخالق بالمخلوق يا اخوانا ده احنا ساعات نشوف ابن بيبر امه وابوه بر لدرجه ان الناس كلها بتنبهر ببره بيهم اذا كان هذا بر المخلوق بالمخلوق امال بر الخالق بالمخلوق ماذا لو برك الله ماذا لو غمرك الله ببره ماذا لو اعطاك الله بره ماذا لو غمرك الله بعطائه واحسانه اسم الله البر بيطمعك بيطمعك في احسان ربنا لو انت فقير لو انت مريض لو انت عندك مشكلة لما بتروح الراجل من رجال البر تقول له يا ايها الرجل الطيب انا عندي كذا وكذا يقوم يديك او يساعدك او يحللك مشكلتك طب تخيلي بقى الله البر اسم بيطمعك في احسانه لو انت مريضة لو عندك مشكلة اسم بيطمعك في عطائه اسم بيطمعك في اكرامه الاسم ده يا جماعة ذكر مع الجنة اهل الجنة ذكروه امتى لما الراجل لقى اولاده جايين عليه رغم ان هو مقام وهم مقام مراته داخله عليه رغم ان هو مقام وهي مقام ابوه وامه داخلين عليه رغم ان كل واحد فيهم مقام لما ربنا وصلهم لما ربنا متعهم لما ربنا فرحهم لما ربنا اداهم تاني اعظم نعيم في الجنة بعد نعيم النظر لوجه الله وهو نعيم الوصل ونعيم الانس ونعيم المتعة ونعيم الحياة الاجتماعية قالوا انه هو البر الرحيم اسم بيقلب حياتنا وبيغير حياتنا اخوانا يبقى اول معنى ذو الاحسان البالغ ذو الاحسان العظيم عشان كده ربنا لما ذكر بر الوالدين قال ايه فلا تقل لهما ايه ها اوف مفيش حرف كده ولا حتى يعني نفس يخرج منك في دي ولا تنهرهما النار انت ممكن تقول لهم كلمة تشرخ بها نفسيتهم ولا كلمة وحشة اه واخفض لهما جناح الذل من الرحمة شوف لدرجة ايه البر وقل رب ارحمهما ده انت بتدعي لهم في حياتهم وبعد موتهم كمان كما ربياني صغيرة يعني وقل لهما قولا كريما نقي الالفاظ اللي انت بتقولها وانت بتتعامل معاهم تخيل البر اللي ربنا امر المخلوق انه يبر بيه المخلوق يعني البر ده يا جماعه معناه الاحسان البالغ عشان كده في الجنه قالوا اسم الله البر ليه لان الجنه اتغمروا بعطاءات ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر الكلام ده لو انت ما تفاعلتش معاه وعرفت تكسب من معاملة ربنا ازاي بيه يبقى انت ما انتش عارف تستفيد من اسماء الله الحسنى يا جماعة يا اخوانا اهل الجنة بيقولوا انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم اي لانه يعني اسمين من اسماء الله كانوا سبب نجاتهم يعني معرفتهم لله باسمين من اسماء الله الحسنى هم السبب في اللي وصلوا له واللي هم فيه في اعلى نعيم الجنة يعني اسمين من اسماء الله الحسنى خلوهم في الفردوس الاعلى امال اللي يعرف ربنا معرفة كاملة امال لو اجتهدنا في معرفة الله سبحانه وتعالى ده عرفوا البر الرحيم سكنوا في منازل المتقين في الفردوس الاعلى امال بقى لما نتعرف على اسماء الله بجد ونعرف ربنا بجد يبقى اول معنى ذو الاحسان البالغ المعنى الثاني الذي لا يخلف وعدا من وعوده البر الذي يبر وعوده يعني ايه الذي يبر وعوده ولا وعد ربنا يخلف يا جماعة ولا وعد من وعود ربنا لما سيدنا ابراهيم صدق ربنا دخل النار وما خافش لما سيدنا ابراهيم صدق ربنا وقف في وش النمرود وما خافش لما سيدنا ابراهيم صدق ربنا وقف في وش قومه وما خافش لو صدقنا ربنا سبحانه وتعالى لو احنا صدقنا ربنا لن تغرينا الدنيا وتنسينا الجنة لان احنا مصدقين وعود ربنا في الجنة لو صدقنا ربنا لن تكسرنا ابتلاءات الدنيا لان احنا مصدقين وعود ربنا ان كل حاجة بتحصل لنا خير وان ربنا هيفرج الكرب لو صدقنا وعود ربنا يا اخوانا مش هنتهزم قدام اهل الباطل ونستصعب ان احنا ننتصر عليهم لان احنا مصدقين ربنا لو صدقنا ربنا النبي عليه الصلاة والسلام اللهم لا يخلف وعدك ولا يهزم جندك انك انت توقن ان ربنا وعدك وعود كتير قوي وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم ان ربنا وعدك انت مصدق وعود ربنا مصدق وعود ربنا عند الموت تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا مصدق وعود ربنا في القبر افسحوا له مد بصره فيأتيه من روحها وطيبها مصدق وعود ربنا لو صدقت وعود ربنا في القبر مش القبر في الاثر اما حفرة من حفر النار او روضة من رياض الجنة يعني تخيل كده لما كنا واقفين الاسوادة في الزرع للمقابر قدام قبر سنة 1954 قلنا ياه يعني ممكن الراجل ده من سنة 1954 وهو عايش في الساحل الشمالي وهو عايش في مارينا او عايش في شرم الشيخ من سنة 54 وهو بيتنعم وده ايه ده مارينا وشرم الشيخ دي روضة من رياض الدنيا ما هيش روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار الراجل ده ممكن يكون في بركان بيغلي عليه من سنة 54 ممكن يكون في فرن من افران الحديد اللي بيدوب المعادن في سنة 54 يعني لو صدقنا ربنا يا جماعة كنت بقول للاخوة احنا واقفين قدام القبر بقول لهم تخيلوا ان ده مش قبر ان دي شاشة عرض انت اليقين اللي جواك خلاك تشوف اللي جواها صوت وصورة لما هتخرج من هنا حالة قلبك هيبقى شكلها ايه مشكلتنا ان احنا نصدق يا جماعة لو صدقنا وعود ربنا بالعبادة بالعبادة واحنا خارجين من رمضان فاكرين من خمس سنين لما وقعت صخرة الدواء على 600 بني آدم صحينا الصبح 600 بني آدم تحت جبل المقطم وقع عليهم صخرة في منطقة الدواء في القاهرة 90 مليون بني آدم في مصر الدفاع الاجتماعي بتاعهم والدفاع المدني والجيش والشرطة والانقاذ وشركات المعمار محدش عارف يشيل الصخرة عن ال 600 بني ادم في حين ان لما نفس الصخرة وقعت على ثلاثة جوه كهف في جبل وقالوا يا رب توجهوا الى الله بصالح اعمالهم ربنا فتح لهم الصخرة قلت سبحانك يا رب قوة العمل الصالح قوة العبادة قوة السجدة في التلت الاخير من الليل قوة صيام كل اتنين وخميس قوة الصدقة قوة غض البصر قوة الدعوة الى الله اقوى من قوة تسعين مليون بني ادم ما عرفوش يشيلوا صخرة والعمل الصالح لما توسلوا بيه الى الله شال الصخرة يعني ان احنا نفهم يا جماعة مصدقين ربنا لو انت مصدق وعد ربنا في الثلث الاخير انه بيتنزل وبيستجيب الدعاء هتنام لو انت مصدقه ان بين الاذان والاقامه الدعاء لا يرد شيك على بياض هتضيع الوقت وتصلي الفرض قبل الفريضة اللي بعدها لو انت مصدق ان سبحان الله العظيم وبحمد بنخلة في الجنة ذهب الدنيا كله ما يعملهاش هتضيع لحظة من عمرك من غير ذكر لو احنا مصدقين ربنا يا جماعة لو مصدقين وعد النبي عليه الصلاة والسلام للي بيشتغل في الدعوة الى الله نضر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها ثم اداها كما سمعها نضر يعني ربنا يعيشه في نضرة النعيم في الدنيا قبل الآخرة يعني ربنا يكرمه ويرزقه ويفتح عليه في الدنيا قبل الآخرة لو احنا مصدقين وعود ربنا لنا في الابتلاءات انتوا عارفين ليلة العيد ليه ليله العيد اكتر ليله بيعصى فيها ربنا لان الشباب كله معاه فلوس لان الشاب لو عايز يعمل حاجه هيعملها لو عايز ياجر عربيه هياجرها لو عايز يشتري اي زجاجه خمره هيشتريها لو عايز يشتري حقنه هيروين هيشتريها لما الامه قدرت تعصي ربنا عصت ربنا لما الامه قدرت تعصي ربنا الفجور انتشر في الشوارع يا جماعه يبقى لما ربنا يبتليك ويقول لك ان الابتلاء ده خير ليك صدقي ربنا بقى صدقي ان ممكن يمنع عنك الدنيا عشان خير عظيم ليكي في الدنيا وفي الاخره ماذا لو صدقنا الله يا جماعه لو صدقنا وعود ربنا في العب في ثمرة العبادة لو صدقنا وعود ربنا في ثمرة الدعوة لو صدقنا وعود ربنا سبحانه وتعالى في ثمرة الدعاء لو لو صدقنا وعود ربنا لعاقبة المعصية بالنسبة للي بيعصي ربنا وحسبوا ألا تكون فتنة كل ما الواحد يعدي ويشوف المصائب اللي المجتمع عايش فيها ونار الابتلاءات اللي عادت مقفولة على كل بيت بل في وسط الشوارع يذكر قول الله سبحانه وتعالى إن ذكرنا وحسبوا ألا تكون فتنة عصوا ربنا وحسبوا إن مفيش عقوبة تنزل عصوا ربنا النساء تبرجوا وحسبوا إن مفيش حاجة اسمها عقوبتها تنزل بالعنوسة ولا سرطان الثدي ولا ولا لا تصيبن المتبرجات منهن خاصة المجتمع غيب شريعة ربنا وحسب ان الفقر مش هينزل وان الذل قدام الدول في العالم مش هينزل وان التخلف في كل حاجة والشحناء ما بين المسلمين مش هينزل وحسبوا الا تكون فتنة لما بشوف الازمة الاقتصادية في العالم كله وحسبوا الا تكون فتنة وحسبوا فعموا وصموا خلاص مش عايزين يسمعوا دين مش عايزين يسمعوا موعظة يبقى المعنى التاني لاسم الله البر الصادق في وعود لو انت جمعت كده من القرآن كل وعود ربنا عند الموت ووعود ربنا في القبر يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت ووعود ربنا في الجنة بما لا عين رأت ولا اذن سمعت ووعود ربنا في الدنيا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ووعود ربنا في النفسية آه إن اللهم إني أسألك عيشة هنية ووعود ربنا في حب الناس ليك أقبل الله عليك بقلوب عباده لو صدقنا وعود ربنا في صحتك وعافيتك ورزقك وسعادتك ونفسيتك ودنيتك وآخرتك ودينك لو صدقنا وعود ربنا يا جماعة مش ده هيبقى حالنا يبقى المعنى التاني لاسم الله البر الذي لا يخلف وعدا واحدا المعنى الثالث لاسم الله البر الذي يبر دعاء عبده يعني ايه يبر دعاء عبده يا جماعة يعني ولا دعوة واحدة يضيعها عليك ده معنى خطير جدا عشان كده قالوا إن كنا من قبله ايه ندعوه انه هو البر يبقى ربط اهل الجنة ما بين اسم الله البر وما بين الدعاء قال لك ان من بر الله ما هم في الجنة لقوا ان ما فيش ولا مرة قالوا يا رب الا وانتوا عايز تجيب لقوا ان ما فيش ولا مرة رفعوا ايدهم لربنا الا وخدوا بيها عطاء في الدنيا وفي الاخرة فعرفوا يعني ايه البر الذي عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام في حديث النخلة وكذلك المؤمن اسمع بقى الكلمة الرهيبة دي اسمع الكلام المهول في احاديث الدعاء ده ايه وكذلك المؤمن لا تسقط له دعوه الله أكبر ولا دعوة واحدة والنبي شبه هنا الدعاء بورق النخلة يعني الورق بتاع النخلة ده ده ده اللي النخلة طلعته الورق كأن الدعاء ده ده ثمرة حياتك يا ابني كأن الدعاء ده هو اللي هيخلي حياتك خضراء كأن الدعاء ده كلمة الخطيرة الحديث الخطير بتاع النبي عليه الصلاة والسلام والله يا اخواني حينما قرأته تعجبت لما بفتح في خط الواتساب في, في مشاكل افتح لي قلبك واقعد اقرأ في مشاكل بعض الناس كده او افتكر الحديث ده على طول لما مر النبي عليه الصلاة والسلام في ناس فعلا عندها مشاكل خطيرة لدرجة ان الواحد بيفكر ان لما واحد يبعت لك او يبعت لنا مشكلة بسيطة اقوم ما ردش عليه اقوم اصور له مشكلة من المشاكل الصعبة بتاعت الناس اقوم بعتاله كأن احنا بنقول له طب بص بس الناس عايشة في مشاكل شكلها ايه قبل ما تعتبر اللي انت فيه مشكلة ده انت تحمد ربنا ان انت ابتلاءاتك للدرجة دي لما بنروح مستشفيات نزور المرضى اقول لهم يا جماعة احمدوا ربنا في نفس المستشفى اللي انتوا نايمين فيها ده ايه في ناس لو انتوا عرفتم حالتهم هتسجدوا لربنا شكر على الابتلاء اللي انتوا فيه لو انتوا عرفتوا اللي هم فيه هتسجدوا لربنا شكرا على اللي انتوا فيه ان الحمد لله يا رب انها جت على قد كده يعني يا اخوانا حديث النبي عليه الصلاه والسلام لما مر على قوم مبتلين لما مر على قوم مبتلين يعني ناس عندهم مشاكل ومصايب شوف النبي عليه الصلاه والسلام قال كلمه غريبه جدا قال كلمه تعلق قلوبنا بالدعاء تعليق رهيب فقال الرسول عليه الصلاه والسلام اما كان هؤلاء يسالون الله العافيه اما كان هؤلاء يسالون الله العافيه النبي بص لهم كده يا المنظر ده منظر ناس ما بترفعش ايدها وتقول يا رب المنظر ده منظر ناس ممكن في الساعة اللي قبل مغرب الجمعة تتكلم في التليفون او تتفرج على اي حاجة وتنسى ترفع ايدها وتقول يا رب المنظر ده منظر ناس ما تعرفش يعني ايه النص ساعة اللي قبل الفجر اللي بيتنزل فيها الملك المنظر ده منظر ناس ما بتعرفش يعني ايه ترفع ايدها ما بين الاذان والاقامة اما كان هؤلاء يسألون الله العافية المنظر ده منظر ناس ما فيش في حياتها عبادة الدعاء فافترستها الابتلاءات ولم يدفع عنهم الابتلاء عبادة الدعاء يبقى الذي يبر الدعاء وكذلك المؤمن لا تسقط له دعوة لا تسقط له دعوة لما النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى اللهم إنا جميعا نسألك يا كريم الفردوس الأعلى أقول سبحان الله إذا كان كلمة يا رب بتجيب الفردوس الأعلى إيه اللي بعد كده كلمة يا رب ما تعملوش وانت عمرك ما بعملك تجيب الفردوس انما بكلمة يا رب تجيب الفردوس يعني انت العمل بتاعك لو انت عبد صالح قوي قوي قوي عربية مرسيدس ما تعرفش تروح امريكا في خمس دقايق انما الدعاء عامل زي صواريخ عابرة للسماوات صواريخ عابرة للسماوات تطلع وتفتح لها ابواب السماوات حتى تصل الى عرش الله سبحانه وتعالى يبقى المعنى الثالث للبر الذي يبر دعائك اللي ولا دعوة هتدعيها إلا وهيستجيب ليها وفي الآخرة هتعرف قيمة الدعاء المعنى الرابع للبر الذي يبر عبادتك ده معنى جميل قوي يا جماعة في أثر عن سيدنا ادم لما لما لما الملائكه يعني لما ادم حج بنى الكعبه واول من حج بقى سيدنا ادم فأثر أن الملائكة قالت له لما رأت بقى حجه وبره في العبادة وقوته في العبادة فقالت له بر الله نسكك بر الله يعني ايه بر الله نسكك يعني ان ربنا يبر عبادتك ان ربنا يغمرك ببره جزاء عبادتك الله اكبر عشان كده اسم الله البر ده يا جماعه يفرح قلبك اسم الله البر ده يملى قلبك فرح وامل واستشراف لعطاء الله اسم الله البر ده يملى قلبك لهفه على بر الله بيك ماذا لو برك الله يا اخوانا ده يعني شوفوا لما قالوا التموين الشهري هيحصل فيه شوية مشاكل الناس ضجت قد ايه هو ايه التموين الشهري ده الدعم الحكومي على السلع الاساسية ده بر الحكومة بالفقراء من المجتمع تخيل بقى لو فجأة كل الجمعيات الخيرية قفلت في مصر 20% من الشعب المصري عايش على معونات الجمعيات الخيرية خدوا بالكم كل الجمعيات الخيرية قفلت وكل الدعم الحكومي على السلع والتموين اتلغى وكل رجال البر ماتوا اللي لما كان في أسرة فقيرة ممكن حد يروح لهم ولا حد يقصده تخيل ممكن تحصل مصيبة في الدنيا قد ايه إذا كان هذا بر المخلوق بالمخلوق لو اختفى لحدث الكارثة أمال بر الله لو رفع عنا يحصل ايه عارف يعني ايه بر الله كل مرة أجاب دعائك بيبرك كل مرة صدق وعده معاك بيبرك كل مرة نصر الأمة في معركة عبر التاريخ لما رجعت لدينها فمن أثار اسم الله البر كل مرة أغاثك كل مرة نجاك كل مرة أكرمك كل مرة أحسن إليك كل ده من اثار اسم الله سبحانه وتعالى البر متخيل عشان كده جت فترة زمان كده كل كل واحد يقول انا عايزك في مشكلة انا عايزك في حاجة في حاجة كده عندي بعد كذا يوم واحتاجك فيها اقول له ماشي ماشي حاضر حاضر وانا اصلا ممكن يكون مستتقل ان انا اعمل الحاجة دي بس انتوا عارفين كنت بقول حاضر للجميع ليه لان من الخبرة الواقعية لقيت ان 95% من مشاكل البشر بتتحل قبل اي تدخل بشري ما يدخل فيها ده اسم الله البر يا جماعه ان ربنا بيبرك كم مشكلة توهمت انك محتاج حد فيها وربنا حلها من عنده يقول لك ده الحمد لله جت من عنده ده جت من عند ربنا جت من عند ربنا ده اسم الله البر يا اخوانا الله البر الذي يبر عبادتك عارف يعني ايه يبر عبادتك بر الله نسكك عارف يعني ايه ان يبر الله صلاتك ان يبر الله قيامك ان يبر الله صيامك ان يبر الله انه يغمرك ببره جزاء العبادة ولا حسنة شفتم انا الوقت في الدعاء قلت لكم حديث الخطير وكذلك المؤمن ايه ها لا تسقط له دعوة ولا دعوة طب شوف بقى الحديث الخطير ده في صحيح مسلم ان الله لا يظلم مسلما حسنة يا ايه ده يا رب شوفوا النبي بيقول ايه يا جماعة يلي بتجري على الدنيا عشان نجيب الدنيا واحنا مش عارفين الله البر ممكن يدينا ايه بالعبادة في صحيح مسلم ان الله لا يظلم مسلما حسنا ازاي يا رسول الله شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك ايه يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الاخرة يا سلام ولا سجدة يا رب ولا سجدة ولا تسبيحة والله العظيم ولا تسبيحة ايه والله العظيم والله العظيم دي اسم الله البر اللي هي ولا حسنة ولا ليلة قيامة تروح عليكي ولا مرة ذكرت ربنا وتروح عليك لما حد بيبعت لي مشاكل على النت ولا الفيس ولا على اي حاجة واعرف المشكله كده فتتكلم مثلا انها عبدت ربنا ازاي او عمل وفي الاخر انا يأسى انا انا ابقى نفسي اقول لهم يا اخوانا وما كان ربك نسيا والله ربنا ما هينسالك كل مره اقبلت عليه فيها وانت قاعد الوقت في الجامع بتسمع عنه وصاحبك قاعد قدام موقع اباحه الوقتي وانت قاعده الوقت بتسمعي عنه في المسجد وزميلتك اللي نفس سنك الوقت متبرجه بتفتن الناس عن دين ربنا ربنا مش هيسيبك ربنا مش هيتخلى عنك لو انت عبدت ربنا يبقى سبحان الله العظيم حديث الخضر يا جماعه في صحيح البخاري صحيح البخاري يقول لك انما سمي الخضر خضرة هو سمي الخضر بالاسم ده لاسم غريب يعني ايه الخضر ده آه لانه جلس على فروة بيضاء جلس على ارض بيضاء زي الارض الجيرية البيضاء كده ارض بيضاء فاهتزت من خلفه خضراء يعني قاعد على ارض بيضاء زي ارض جيرية كده لا يمكن تنبت اصلا قام مشي الارض اخضرت ونبتت فاهتزت ايه فاهتزت ايه من خلفه يعني من خلفه يعني هو شاف الارض اخضرت قدام عينه ولا ما شافهاش شافهاش امال مين اللي شافها الناس فكذلك الصالحون هم مشغولون بالاستقامة والناس من خلفهم مشغولون بالكرامة هو الخضر قام ومشي ما بصش اللي بص الناس جلس على فروة بيضاء فاهتزت من خلفه من خلفه خضراء بسبب العبادة بسبب العبادة بسبب العبادة يا اخوانا يا جماعه لما الواحد بيقرا في نعيم الجنه يبص كده يفتكر ساعات في الشركات اللي بتعمل فلل في القاهره وكده يكتب لك في الاعلانات نحن نهتم بادق التفاصيل تبص في الجنه كده اهي دي الجنه نحن نهتم بادق التفاصيل تلاقي ادق ادق ادق التفاصيل ايات واحاديث بتوصفها كان ربنا بيقول لك اذا كان دي ادق التفاصيل امال اللي اكبر بقى انا هعمل لك في ايه امال اللي اكبر هنعمك فيه قد ايه اذا كان ربنا يوصف لك الكوبايات الكوبايات يعني انا ساكن في قصر اما اوصف لك الكوبايه اللي هيتقدم لك فيها كوبايه عصير امال ال... ال... ال... الارضيه بتاعه القصر ايه والجنينه بتاعه القصر ايه والستاير بتاعه القصر ايه والجاليري بتاع القصر ايه والسراير بتاعه القصر ايه والنعيم والتكييف انت متخيل لما انا اوصف لك الكوبايه يبقى معناها من باب اولى امال الحاجات الكبيره تبقى ايه امال اللي جوه الكوبايه يبقى ايه لما ربنا يقول لك صحاف من ذهب واكواب يا رب انت بتوصف ان الكوبايه من ذهب ده اذا كان ربنا بيوصف لك الكوبايه امال اللي جوه الكوبايه امال اللي في داخلها عشان كده معنى اسم الله البر بيغير حياتك فعلا بيلهفك على الله فعلا الذي يبر وعوده يعني انت مصدق ربنا ربنا صادق يا جماعة ربنا صادق وإنا لصادقون كل مصايب حياتنا بسبب ان احنا مش مصدقينه بسبب ان احنا شاكين في وعوده انما لو صدقنا وعوده في الدنيا والاخره كل حاجه في حياتنا هتتغير الذي يبر دعائك ولا دعوه والله العظيم ولا دعوه ولا دعوة ساعات الواحد كده سبحان الله يجي مثلا ساعة يوم جمعة قبل المغرب او اي وقت فيرفع ايده كده فجدع بدعوة افتكر كده مثلا من ست شهور ياه فاكر دعائك من ست شهور كان ايه ما حدش له دعوة بدعاء الوقتي سبحان سبحانك يا رب يا ما انت كريم يا رب من ست شهور كنت بدعي بكذا وكذا وكذا الحاجات دي كلها خلصت الحمد لله انا دلوقتي بدعي بحاجات تانية اصلا يا اخوانا ده وعد ربنا بس انت اقبل عليه وساعات في دعوات تحس انها بتتاخر اجابتها بتوقن بقى ان يقينا في حكمه ان يقينا في حكمه عظيمه الحاجه اللي بعد كده الذي يبر عبادتك ولا سجده ولا تسبيحه هتروح عليك طيب المعنى الخامس ذو الإحسان المتوالي المنهمر يا سيدي ذو الإحسان المتوالي المنهمر جابوها منين ديت قال لك ما هو يعني ايه بر والدين يعني واحد قاعد يعمل معروف النهاردة طب وبكرة بقى كفاية عليكم كده مفيش حاجة اسمها كفاية عليكم كده ده بكرة كمان وبعده كمان وبعده لحد ما حد فيهم يموت خلاص هيفضل يبر في أمه وأبوه الإحسان المتوالي المنهمر يا إخوانا لما سيدنا زكريا تعجب وسأل الملائكة أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقر وقد بلغت من الكبر عتية وفي آل عمران وامرأتي عاقر يعني سيدنا زكريا متعجب قال كذلك الله هو ده ربنا هي كده على طول يعني ايه ذو الاحسان المت... المنامر تعرفين اتيناك بالفقر يا ذا الغنى وانت الذي لم تزل محسنا لم تزل ما بتتقطعش لا يقطع له عاده وأنت الذي لم تزل محسنا وعودتنا كل خير عسى يدوم الذي منك عودتنا أهي دي عودتنا كل خير عارف اما واحد يقول لواحد ربنا ما يقطع لك عاده لانه كل شهر بيديله مبلغ او كل عارفين الجمعيات الخيريه جمعيات البر بتعمل ايه يقول لك شنطه رمضان يعني ايه يعني ايها الاسره الفقيره كل سنه توصل لكم الشنطه دي في رمضان اعانه شهريه يعني كل شهر هتجي لكم الاعانه دي فمن معاني البر العطاء المنهمر المتوالي عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايقظوا صواحب الحجرات ليه يا رسول الله ماذا انزل الليله من الخزائن كل ليلة الخزائن بتتفتح وبينهمر منها العطاء حظك انت ايه سحاء الليل والنهار النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك الخير نازل من يمين الرحمن فيضانات فيضانات انت حظك منها ايه طب الخير ده لمين يا جماعة الخير ده لمين يا اخواني يعني تخيل كده اب عنده خمس عيال فواحد بيقول له واحد انت عارف الراجل ده قال له اه قال له الراجل ده بيصرف في الشهر 10000 جنيه 99% الراجل ده بيصرفهم على مين ها على عياله على بيته على عياله ومراته على اهله ولله المثل الاعلى الخير نازل من يمين الرحمن فيضانات يبقى غالبا الخير ده رايح لمين لاوليائه للي بيعبدوه للي واقفين على بابه يا بخت اللي بيتعرض لكرم الله يا بختهم اللي واقفين على باب الله يا بختهم من العطاءات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيديها لهم سحاء ليل ونهار يبقى اذا البر الذي يعودك الخير دائما بالله عليك ما حسيتش بيها انا حسيت بيها في حياتي كتير مكسوف يعني الواحد كان لسه يعني يعني يعني قبل المغرب كده انا عايز اقول لربنا انا مكسوف يا رب انا مكسوف كل مره اجي وارفع ايدي وارجع تاني ابعد وارجع تاني لا اصدق فيما عاهدتك عليه من الطاعة وارجع تاني مكسوف ومدلدل وداني واقول انا مكسوف يا رب ويفتح لي برضه وارجع تاني واقول يا رب انا غلطان يا رب وبرضه يكرمك برضه مفيش مرة معاملته اتغيرت مفيش مرة تحس ان انت يعني ساعات لما واحد يبقى طيب معاك وانت يعني تقسى معاه ولا حاجة ولا تعمل حركة إلا معاه فتجيله مرة تانية تلاقيه اتغير تقول له انت اتغيرت قوي عمرك ما هتقول له ربنا انت اتغيرت ولله المثل الأعلى عمره لا يتغير سبحانه وتعالى كذلك الله كل ما هترجع له هتلاقي كده كل ما هتقبل عليه هيقبلك من اتقاه وقاه ومن توكل عليه كفاه كذلك الله من جعل همه هو الله كفاه الله هم كل شيء من اقبل على الله بقلبه اقبل الله عليه بقلوب خلقه اجمعين هو كده هو ده ربنا ما بيتغيرش ما بيغيرش معاملته سبحانه وتعالى فده من معاني اسم الله البر ذو الإحسان المتوالي المنهمر الذي عودنا الخير عودك انك كل ما هتقف كده ومطرطق كده وحاطط عينك في الارض وتقول له خلاص يا رب الباب يتفتح يا رب ده انا ده انا قلت لك الكلمه دي 100 مره ولو ألف مره وكل مره رجعت افتح لك برضه الغلبان اللي يقول لك انا اذنبت ورجعت في الذنب ينفع يقبل توبتي يا غلبان ده انت لو وقعت ألف مرة وكل مرة رجعت له هيقبلك برضه يا جماعة اعرفوا انتوا بتتعاملوا مع مين يبقى ده المعنى الخامس المعنى السادس الذي لا يقطع الإحسان بالعصيان الله الله انت عارف كن كالشجر ترميه بالحجر فيرميك بالثمر في ناس كده يا جماعة في ناس كده ما هم دول الأبرار بقى هم دول الأبرار ما كل بر الأبرار من بر الله البر سبحانه وتعالى يعني ربنا يصعد له الذنوب ينزل لنا نعم هي دي الذي لا يقطع الإحسان بالعصيان ساعات يجي أخ غلبان ولا أخت غلبانة تقول أنا أنا أنا عصيت وعارفة ان ربنا لازم هيعاقبني والدنيا تتقفل عليا الواحد زمان كان لما يجي مثلا يعني يعمل حاجة غلط يقول لك ايه خلاص يبقى مفيش فتح يبقى ربنا يا ابني الله لا يقطع الاحسان بالعصيان ده في بر الوالدين لو انت ابوك شال ايده ولطشك بالقلم بتبطل بر تبقى ما انتش بره اصلا اللي يبطل بره لما ابوه يزعق له او يشتمه يبقى هو مش فاهم يعني ايه بر اصلا البر ان حتى لو اسيء اليك تفضل تحسن الذي لا يقطع الاحسان بالعصيان عارفين الرجل اللي, اللي, اللي, اللي كان على نهر من الانهار ووجد عقرب بيجري ناحية المية والعقارب لا تقترب من الماء اصلا العقارب دي بتعيش في الصحاري القاحلة فتعجب اخد يراقبه لقى العقرب جاله كده زي ضفدعة فركب على ظهرها وانطلقت به الى البر التاني الراجل تعجب ركب وراهم مركب يشوف فيه ايه بعد كده العقرب نزل انطلق سريعا لقى واحد زجاجة الخمرة الفارغة جنبه ونايم مخمور بعد ان شرب الخمر وعقر الخمر وتعبان جاي لدغه العقرب انقبض على التعبان قتل التعبان فلما استيقظ الرجل الرجل صحى فصحى على صوت التاني بقى ويتعجب فالراجل مزول يا رب ده انا بشرب خمر يا رب ده انا بشرب خمر وانت بتعمل بيا كده فقال يا رب إذا كان هذا لطفك بمن عصاك فكيف بلطفك بمن أطاعك يا رب إذا كان هذا برك بمن عصاك فكيف ببرك بمن أطاعك يا رب إذا كانت هذه رحمتك بمن عصاك فكيف برحمتك بمن أطاعك امال يا رب اللي هيعبدك هتعمل له ايه امال يا رب اللي هيقبل عليك هتعمل له ايه معاملة ربنا جميلة يا اخوانا وده ممكن نيجي ننط لقدام ونجيب المعنى السابع بقى من اعاني اسم الله البر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق ده البر في حق المخلوق طب البر في حق الخالق تخيل بقى معاملة ربنا ليك شكلها ايه تخيل اما ربنا ينزل لك وحي ان البر ما بين المخلوق للمخلوق حسن الخلق انك انت تسامح انك انت تدي انك تكرم انك تلين انك انت تخيل بقى امال معاملة ربنا ايه بقى يعني ايه الب- يعني ايه البر البر اللي يديك البر اللي يكرمك البر اللي يفتح لك الباب مهما حصل البر اللي كل الناس تعاملك عشان تكسب منك وهو الوحيد اللي بيعاملك عشان يكسبك البر اللي مهما اذنبت ورجعت له يغفر لك البر اللي مهما تهت عن طريقه ورجعت له يفتح لك البر اللي هتلاقي معاه احسن معامله ممكن تتعاملها في حياتك لما سيدنا محمد اشتغل عند السيدة خديجة كسب فلوس لما اشتغل عند ربنا ربنا رفعه لحجاب النور فوق سدرة المنتهى لما سيدنا موسى اشتغل عند ابو الفتاتين ك- اتجوز لما اشتغل عند ربنا بقى من اولي العزم من الرسل وهو الان في السماء السادسة لقاه النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المهراج ان البر احسن معامله احسن اجر مع ربنا احسن معامله مع ربنا سبحانه وتعالى المعنى الثامن لاسم الله البر ذو الاحسان الخالص الكامل الله خدوا بالكم يا جماعه احنا دلوقتي قاعدين نتكلم عن معاني اسم الله البر خد بالك بقى انا هسالكم سؤال في الاخر هقول لكم من فهمكم لاسم الله البر اشمعنى اهل الجنة لما اثنوا على الله اثنوا على الله باسمه البار ان كنا من قبل ندعوه انه هو الايه انه هو البار اشمعنى بقى اسم الله البار الذكي بقى اللي هيفهم ان الدرس ده هو من اوله لاخره هو تفسير لماذا اثنوا على الله باسم الله البر اشمعنى اسم الله البر اللي هيفهم اللي هيفهم الدرس كويس هيفهم ان كل كلمة قلناها هي سبب من اسباب ان هم اثنوا على الله باسمه البر في ال ال ال الجنه البر ذو الاحسان الخالص الكامل يعني ايه الاحسان الخالص قال لك يعني بر الوالدين طب ليه الشرع ما سماش طاعه الوالدين قال لك لان البر ده عارفين يا جماعة ال- الأبرار عكس الفجار الفجار اللي هم بيتفجروا في المعصية زي المية المتفجرة مفيش حاجة توقفها فقال لك الفاجر اللي مفيش في قلبه ذرة خير تمنعه عن المعصية فقال لك امال الابرار اللي مفيش في قلبه ذرة شر تخليه يعمل حاجة غير الطاعة فقال لك البر ده الخير الخالص عشان كده قال لك بر الوالدين يعني ايه يعني ان انت قاعد على طول ما بتعاملهمش غير انك تعمل لهم معروف ورا معروف ورا معروف قال لك طب يعني ايه حج مبرور قال لك اللي لا فيش رفص ولا فسوق ولا جدال قال لك الحج اللي ما فيش فيه اي لبخ ولا اي حوض عن الطريق فقال لك يبقى اذا يعني ايه البر قال لك البر هو الاحسان الخالص الكامل قال لك طب ازاي بقى انك بتقول ان كل حاجه ربنا عملها لي خير طب ما انا في حياتي ابتلاءات اهي الابتلاءات دي من بر ربنا بيك الابتلاءات دي من بر الله بيك الطفل اللي اتولد وهو مشلول وفيه ما فيه خدوا واحد راجل اعمال مصري وتبناه وبعته بره وصرف عليه وعمل له عمليات كتيره لحد ما بقى طفل طبيعي كبر وبقى شاب سافر دوله خليجيه عشان يشتغل لما بقى شاب لم يترك كبيرة من الكبائر زنا ولا خمر ولا ولا ولا إلا وقع فيها أهو ده كان ممكن مصلحته المرض ولا مصلحته الشفاء أهو ده لما راق استخدم الصحة في معصية ربنا سبحانه وتعالى وفي الكبائر والموبقات يبقى إذا أنت ما تعرفش بر ربنا بيك إيه ممكن الحاجة اللي انت قاعد دلوقتي ومتضايق منها دي اللي تسجد لربنا شكر يوم القيامة ان هي اتعملت معاك والله يا جماعة المشكلة اللي مضايقة كل واحد منكم وخانقة كل واحد منكم لو اتحلت عندنا كلنا او ما كانتش بقت موجودة انا موقن ان 80% منكم ما كانش مننا كلنا ما كانش هيبقى قاعد القعدة دي اصلا اصلا ده احنا اللي مقعدنا بر ربنا لينا ببعض الابتلاءات اللي بتسوقنا الى الله سبحانه وتعالى يبقى ده الاحسان الكامل الخالص ال ال ال- المعنى التاسع الذي يعطي بلا حدود يا سيدي يا سيدي يعني ايه الذي يعطي بلا حدود المعنى العاشر الملاذ والغوث والملجأ هنقول الاثنين ان شاء الله باذن الله مع بعض لان الاثنين جايين من جذر لغه واحد بس بعد اذان العشاء ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى أما بعد بصوا بقى يا جماعة يعني من معاني البر قال لك قضية البر والبحر قضية البر والايه قضية البر والبحر قال لك البحر ده متلاطم الامواج لو انت راكب حتى اتخن سفينة في الدنيا واعظم سفينة في الدنيا فانت بتفضل قلقان لحد ما ترسى على بر عشان كده في اللغه العاميه يقول لك يا عم رسينا على بر يا عم ارسى بقى على بر يقول لك عايزين نوصل لبر الامان يقول لك يعني قضيه ال ال ال ال ال البر يقول لك حتى يا عم بر نفسك يعني ايه بر نفسك اما تكون انت بتستغيث بقى هتموت يعني على حته جيلاتايه ولا حاجه وفي جيبك 1000 جنيه وهتقع من طولك خلاص من كتر ما نفسك فيها فيقول لك يا عم بر نفسك وقتل نفسك يا عم يبقى معنى البر يا جماعة عكس البحر البحر المتلاطم الامواج والبر هو الامان اول ما تحط رجلك عليه تحس بالامان عشان كده قال لك البر الملاذ الغوث عشان كده يقول لك ليه رجل البر لانه يغيث المساكين واليتامى والمحتاجين عشان كده القمح في اللغة العربية اسمه البر ليه هو اللي بيجي منه رغيف العيش اللي انت هتموت من غيره الذي يغيثك من الجاء من الجوع يبقى يا اخوانا كلمة البر الله البر يعني جاية من جذر لغوي معناه الملاذ والغوث الذي يغيثك الذي تلوذ به وهنا في معنى لازم نقف معاه ماذا لو تخلى عنك الله احنا قاعدين نقول لا يمكن يسيبك طول ما انت ما سبتوش لا يمكن ما يبقاش معاك طول ما انت معاه طب لو انت بقى بعدت لو ربنا تخلى عن العبد انتوا متخيلين يا اخوانا اللي عايش حياته من غير ربنا ده عايش ازاي عشان كده حد يقدر يقول لي اكتر آية فيها تهديد في القرآن العلماء قالوا عليها ايه حد يقدر يقول لي اكتر آية فيها تهديد في القرآن ايه ها ايوه انت قربت منها وهم منا لا يصحبون قال لك تهديد من الله للانسان انا هسيبك لوحدك هسيبك تواجه الحياه لوحدك هسيبك تختار لوحدك هسيبك تواجه الابتلاءات لوحدك هسيبك مش مش هعذبك يا اخوانا شوفوا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه ثم ننجي الذين اتقوا من على الصراط وايه ايه ونظر الظالمين ونظر مش نوقعهم ربنا ما قالش وقعهم نظر بس هسيبه مجرد ان سابه ضاع ونظر الظالمين فيها جثية عشان كده مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم بس مش عذبهم سابهم مجرد انه يسيبك يبقى انت ضيعت يبقى انت ضاد ده مش ده ربنا بيقول لك مش هعذبه انا هسيبه ده ربنا مش هدد الكفار في سوره الانبياء قال لهم انا هوديكم واعمل فيكم ده قال لهم انا مش هبقى معاكم في الحياه شوفوا بقى نسوا الله فنسيهم والعياذ بالله ده الله العزيز بيقول لك انا اغنى اذا استغنيت وان كانوا قد استغنوا فان عنهم اغنى لو انت استغنيت انا اغنى عنك منك يعني انا اغنى عنك انا انا الغني عنك انت اللي محتاج لي يبقى عشان كده يعني وهم منا لا يصحبون شوف بقى يا ابن ادم وعزتي وجلالي ها ان رضيت بما قسمته لك ارحت قلبك وان لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لاسلطن عليك الدنيا ترقد فيها كرقد الوحوش في البريه ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك شوف كرقد الوحوش في البرية امشي في الشارع وشوف الكلمة دي شوف من أصبح والدنيا همه جعل الله فقره بين عيني هات صبعك كده بين عينين واحد تلاقي عين الاتنين اتحولت على صبعك بين عيني يبقى كل اللي حواليه نعم وما هو شايف غير الحاجة اللي ناقصة عنده يبقى ربنا مديله مليون نعمة بس لانه بيحب الدنيا ربنا يخلي عينيه الاتنين كانهم محولين نظره كله مش متجه غير للحاجه اللي ناقصه عنده جعل فقره بين عينيه ماذا لو تركك الله عشان كده سيدنا زكريا بيقول رب لا تذرني لا تتركني وحدي يا رب لا تذرني فرض انا وحيد يا رب انا وحيد انا أحي... اعيش هذه الحياة واحمل هم هذه الدعوة وحدي فبيقول رب لا تذرني فردا ما تسيبنيش وحيد يا رب ارزقني من يشاركني في الهم ومن زي كلمة سيدنا موسى اشركه في امري كده كده هارون كان هيمشي ورا موسى انما هو عايز الشراكه في الهم والشراكه في المسؤوليه يبقى اذا من معاني ال ال البر الملاذ والغوث طب ماذا لو تخلى الله عن عبده بقى والعياذ بالله يروح فين يروح فين عشان كده ليس لك الا البر هو واحد جوه بحر هيروح فين لازم بر يرسى عليه طب لو مفيش بر ضاع مجرد ان مفيش بر يروح يعمل اللي هو يعمله ضايع ضايع او بالظبط كده تخيل لو الدنيا ديت بحر بلا بر البر ده الملاذ الوحيد والمنجى الوحيد يبقى ما ينفعش تستغنى عنه ما ينفعش يبقى ده معنى الملاذ معنى صع... معنى عالي جدا عالي عشان كده العرب سموا البر الايه القمح لانك انت مش مش لاقيين ياكلوا عيش قالت لهم كلوا جاتوه مفيش بديل ما ينفعش ما فيش عيش الناس هتموت من جوع بعد كده يا عم هات لي تفاح هات لي جاتوه هات لي اي حاجه انما لازم القمح لازم الخبز لازم القوت الاساسي لازم الاقوات الاساسيه يبقى عشان كده ليه سموهم رجال البر لان اليتيم هيروح فين والمسكين هيعمل ايه يبقى اذا يا اخواني في الله من معاني اسم الله البر المعنى التاسع وهو الملاذ زي ما ربنا قال للنبي الم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى كنت هتعمل ايه من غيره مش ممكن من غيره كنت هتعمل حاجة المعنى العاشر الذي يعطي بلا حدود ذو الإحسان بلا حدود جابوها منين جابوها من ان البر في اللغة هو قال لك مش اي حاجة تسمى بر يعني واحد راكب سفينة في البحر السفينة رست على جزيرة ما يقولكش انا وصلت البر الامان ليه لسه جزيرة هعمل ايه بعد كده قال لك البر ده هي الارض التي لا يدرك البصر مداها اللي الواحد يفضل يبص كده ما يجيبش اخرها وكل ما يدخل ما يجيبش اخرها تاني قال لك هو ده البر هو ده الامان يبقى الذي الساحل الذي لا حدود له هو ده البر هو ده البر لغة يبقى ذو الإحسان الذي لا حدود له يا سلام يا سلام بقى لما تشوف بقى اه اه يعني في الجنة يوم الجمعة يوم المزيد كل جمعة اسمه يوم المزيد يعني يوم المزيد ده مش أول جمعة في الجنة يوم المزيد ده كل جمعة في الجنة اسمها يوم المزيد نعيم الجنة كلها بتبقى نيولوك الجنة كلها بيزيد نعيمها الراجل يقول لمراته لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا تقول له وانتم ازددتم بعدنا جمال اهل الجنة كله بيتضاعف يوم الجمعة نعيم الجنة بيتضاعف كل جمعة النظر لوجه الله بيتجدد يبص لوجه الله تاني كل جمعة يعني الجمعة دي اسواق الجنة بتنصب يوم الجمعة فيبدأ اهل الجنة بقى ايه ده عنده يخت على نهر الكوثر وده عنده مثلا فيلا في في منتجع من المنتجعات السياحيه بتاعت الجنة يقول له اتبادل يقول له اتبادل وبادل فانت تدخل جنة ما كنتش داخلها قبل كده وهو ياخد صنف من اصناف النعيم ما كانش عنده قبل كده يبقى يوم الجمعة ده يوم عظيم في الجنة يوم عظيم في الجنة يبقى ذو الإحسان عشان كده يسمى يوم المزيد على طول زيادة مستمرة اهدنا الصراط المستقيم زي ما قلت لكم قبل كده وانت بتقول اهدنا وانت لسه شاب مش ملتزم كنت بتقول اهدنا وما بقيت ملتزم اهدنا بقيت داعية بتقول اهدنا بقيت شيخ الإسلام بتقول اهدنا قال له هو ايه ده كمان يا رب طب ما انا هديتك عايز كمان الكلمة الرهيبة بقى لما امطرت السماء جرادا من ذهب على ايوب عليه السلام فقعد يحثو فربنا بيقول ألم أكن أغنيتك من فضلي فقال ومن يشبع من فضلك يا رب كمان يا رب كمان كمان في الدنيا وكمان في الدين وكمان في الجنة وكمان في الهداية كمان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقف يدعي يركع يدعي يقوم يدعي يسجد يدعي يخلص الصلاة يدعي عليه الصلاة والسلام في دعوة واحدة رفع ايده طلب من ربنا 46 طلب قبل ما ينزل ايده وثبتني وثقل موازيني وحقق ايماني وارفع درجاتي واسالك الدرجات العلى من الجنه اللهم اني اسالك فواتح الخير وخواتمه واوله واخره وجوامع 46 طلب طلبه قبل ما ينزل ايده في رفعه ايد واحده بس يبقى ده البر الذي لا حدود لاحسانه اطلب يا عم يا عم اطلب ما تقولش كفاية ما تتكسفش ومن يشبع من فضلك يا رب كمان يا رب ده شعار المؤمن في حياته يبقى ده المعنى العاشر المعنى الحادي عشر المصلح المطهر يعني ايه الله البر يا جماعة كل الاديان هتموت عشان توصل للبر كل الاديان ايه البر ده قلت لكم يعني ايه الابرار الابرار الاطهار الخالص الطهارة طب ايه قيمة يعني ان انا ابقى من الابرار يعني ايه قيمة يعني ايه الابرار الذي يمشي على الارض وليس عليه خطيئة مفيش ولا ذنب في صحيفته وليس في قلبه شهوة أو شبهة طب ايه يعني القيمة يعني طب ما لا ده القيمة كبيرة قوي ايه اول حاجة انه لا يدخل الجنة الا الابرار طب ده معناه ايه معناه ان انت لو عليك ذنوب او في قلبك شهوات وشبهات لازم تتطهر قبل ما تدخل الجنة طب دي بتتطهر ازاي بتتطهر بمصايب الدنيا طب افرض ما كفاتش بتشديد ألم الموت ما كفاش عذاب القبر ما كفاش أهوال القيامة ما كفاش يدخل النار يتطهر ويخرج يا نهار أبيض يبقى إذا عرفت قيمة إنك تبقى من الأبرار لا حساب لا عذاب والقيمة الثانية إن الأبرار يلحقوا بالجنة وبملكوت السماء قبل يوم القيامة ليه؟ لأنه معلقوش حاجة ما اللي مسجون في القبر ده مسجون في القبر ده ده يقول لك 40 يوم على ذمة القضية محبوس 40 يوم على ذمة القضية ده ده محبوس على ذمة القضية وإن نعم في قبره فبرضه لسه عليه ملفاتها يتسأل عنها يوم القيامة إنما اللي معلقوش حاجة ولا يسكن القبر أصلاً أليس من نعيم القبر من يدخلون الجنة قبل يوم القيامة فالأبرار دول حاجة عشان كده وتوفنا مع الأبرار حاجة عظيمة جدا فكل الأديان قالت ربنا بر إنما النصارى قال لك ربنا بر بس ما, ما ينفعش ربنا يطهر عبده العبد النجس إلا لما يعني يعني النصارى قال لك العبد نجس ما ينفعش ده لا يستحق إلا الموت أما قريت مقالاتهم يا جماعة عقل طار أما قريت مقالاتهم يعني وانا قاعد اقرا كده يعني نظره النصارى لاسم الله البر انا انا والله لم اتخيل ان في ناس بتفكر كده يقول لك البني ادم ده نجس البني ادم ده لا يستحق الا الموت والاعدام ليه عشان سيدنا ادم اخطا طب وانا مالي انا ابويا عمل كذا وكذا انا مالي مفيش حاجه اسمها انت مالك كلكم شايلينها طب وبعدين نعمل ايه خلاص طب هصلي واصوم طول عمري لو صليت وصمت لخمسين الف سنة انت نجس برضو قال لا ليه هي كده لا ابتلاءاتها تطهرك ولا عبادها تطهرك طب ليه لان ابوك ادم عصى طب طب الحل الحل ان تؤمن ان ال... ان الاله ذبح من اجلك يا نهار اسود يا اخويا ده ده بيفكروا ازاي دول ده جابوا مخهم ده منين إيه؟ طب قطعين البطاقه طب طب انا طب طب افرض البعيد امن ان الاله صلب من اجله وقعد يزني كل يوم كل يوم يزني بقى طاهر ليه لانه امن ان الاله صلب من اجله طب افرض ما امنش ان الاله صلب من اجله وقعد يصلي ويصوم ليل نهار نجس ليه لانه ما امنش الله طب اللي ماتوا قبل ما الاله يصلب سيدنا ابراهيم هيروح فين سيدنا موسى هيروح فين ما كل دول ما امنوش هيروحوا فين يقول لك لا بقى ما هو من بعد ما ال... يا اخوانا قولوا كلام يتعقل قولوا كلام يدخل الدماغ ثم اشمعنى الايمان بالصليب يقول لك هو كده اشمعنى يعني يقول لك اصل ده اللي الاله صلب عليه يعني انا لو واحد يعني اكتر حبيب ليك مثلا واحد مسكه ضربه بالجزمه وده حبيبك تقوم تعبط الجزمه ده المفروض اكره الجزمه مش احب الجزمه هي كده الواحد يا اخوانا عقله طار هي الناس دي بتفكر ازاي تعالوا شوف عندنا في الاسلام بقى اه ربنا قال لك لا كل انسان ممكن يبقى من الابرار بس بشرط ايه العمل الصالح الذي يطهرك الله به والصبر على الابتلاءات التي يطهرك الله بها الله اكبر عشان كده لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال لك يعني ايه حتى تنفقوا مما تحبون قال لك يعني الجنه مش بركعتين ده انت لازم تطلع من محبوباتك ما ترميش لربنا فضول وقتك لا لن تنالوا البر اي لن تنالوا الجنة لن تنالوا البر اي لن تنالوا عطاءات الدنيا وبر الله بكم واحسانه في الدنيا لن تنالوا البر اي لن تنالوا مقام الابرار لن تنالوا البر اي لن يجمع الله لكم خير الدنيا والاخرة ويملأ حياتكم بالعطاءات والنفحات حتى تنفقوا مما تحبون يعني انت متخيل متخيل ان ان ربنا بيقول لك الجنه مش بركعتين عايز تنال المقام ده ابذل هو ده الكلام يا اخوانا هو ده الكلام ليس البر من امن ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن جاء اجل تحصيل الايمان توصل لدرجات الابرار والمقامات الابرار يبقى اذا البر اي مصلح المطهر الذي يصلحك ويطهرك كما قال تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون قال لك يعني ربنا بيقول لا يمكن هسيبك بعيوبك وأمراضك ده إيه إلا لما ابتليك ابتلاءات أو امتحنك امتحانات تطهرك وتطهر قلبك مما هو فيه المعنى الاتناشر البر أي الطاهر اللي ما عندوش غش ما عندوش خديعة ربنا طاهر من كل هذه العيوب أجمل معاملة في الدنيا المعنى الثالث عشر البر الذي يصلك ولا يقطعك الاسم ده يخص بالذات كبار السن اللي يقول لك انا خايف ولادي يسيبوني لوحدي اعيش لوحدي ازاي وحيد اللي مسافر في غربة هعمل ايه في الغربة هعيش وحيد في الغربة ازاي يا جماعة اسم الله البر اهل الجنة ذكروه لما ربنا اداهم اولادهم وامهم وابوهم وزوجاتهم في الجنة الذي يصلك اللي بيمتعك بالانس اللي بيمتعك بالصلة يعني الجيرة الجيران من من اثار اسم الله البر الرحم من اثار اسم الله البر النسايب من اثار اسم الله الزوجه والاولاد من اثار اسم الله البر معنى كبير قوي ومعنى عظيم قوي ومعنى آآ آآ يعني فعلا عالي قوي اسم الله البر فهمتوا بقى السؤال اللي انا عايز اساله لكم دلوقتي بقى انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم اشمعنى قالوا اسم الله البر ها اشمعنى لما دخلوا الجنة قالوا اسم الله البر اللي يقول يرفع ايده بقى ويقول لي من الدرس اللي فات ده اشمعنى اسم الله البر جه مع الجنة من جوه الجنة ليه لانه ولا وعد وعدهم بيه الا وصدقهم لما دخلوا الجنة لقوا كل وعود ربنا صدق في القبر وفي القيامة وفي ظل عرش الله وفي الشرب من ايد النبي وفي الجنة يبقى لقوا ولا وعد لم يصدق طيب السبب التاني اللي خلاهم يقولوا اسم الله البر ايه لانهم وجدوا الاحسان البالغ والاحسان المتوالي المنهمر والاحسان الذي بلا حدود والاحسان الكامل الخالص ووجدوا الإحسان الذي لم يقطع عنهم بسبب ما كان منهم في الدنيا من عصيان بهروا بالإحسان والبر سبب السادس أو سبع ها لأنهم لقوا ولا دعوة رفعوا إيدهم لربنا بها في الدنيا إلا واستجابها لهم في الجنة عرفوا قيمة الدعاء في الآخرة السبب الثامن أو التاسع الإغاثة لأنهم لقوا أن ربنا أغاثهم من عذاب القبر ومن حر القيامة ومن لفح جهنم ومن الوقوع من على الصراط فعرفوا أن ربنا البر الذي أغاثهم ها عشان إيه كمان قول عشان العبادة لأنهم لقوا ولا تسبيحة إلا وخدوا ثوابها ولا 12 ركعة نفل إلا وخدوا بيها بيت في الجنة ولا ليلة قيام اللي خدوا ثوابها ولا يوم صيام اللي خدوا ثوابه في جنة الريان فعرفوا ان ربنا بيبرع بنة عبده سبب على كده الذي نعيم رؤية وجه الله ونعيم الأنس في الجنة وحياة اجتماعية الذي وصلهم في الجنة به وبالخلق ممن يحبونهم ويأنسون به جميل جدا النجاة برضه والغوث جزاك الله خيرا يبقى برضه الإحسان البالغ العظيم المهول ها ايه كمان ها والملاذ وغف ولأنه طهرهم بلا آلام مش التانيين بيقول لك مفيش طهارة غير بالآلام وطهرهم بلا آلام يبقى المصلح المطهر العاصي اللي عنده يأس من رحمة ربنا شاف بر ربنا وكرم ربنا وايه كمان ها لقوا الزيادة احسن معاملة فوجئوا ان ربنا عاملهم معاملة عمرهم ما كانوا يتخيلوها ايه كمان ها كل هذه المعاني بقى نقعد ندور ونقعد نفتكر عشان كده إنا كنا من قبل ندعو ندعو بإيه الآية ما قالتش ندعو بإيه ندعوه بايه ما قالتش كانوا بيدعوه بكل حاجة وندعوه مضارع مستمر كانوا بيدعوا ربنا للنهار إلا إنه هو البر الرحيم لما عرفوا الله البر لما شافوا بر ربنا بيهم في الدنيا عرفوا ربنا ممكن يديهم كل حاجة ازاي عشان كده في قراءة أنه هو البر أي لأنه هو البر يعني نجوا بسبب معرفتهم لاسم الله البر طب ليه الرحيم مع البر ليه البر الرحيم ليه الرحيم مع البر لان ممكن راجل بر يروح لاسره فقيره يبص الشقه كده ويقول لهم 50 جنيه كل شهر طب انا اعمل بايه بال 50 جنيه بتوعك مش هيكفوني وممكن واحد يقول لهم 2000 جنيه كل شهر ما عدتوش هتحتاجوا حد غير من حد فربنا لما بيبر بيبر بيغرقك البر الرحيم ولانه رحمهم فبرهم وطهرهم بلا الام بلا الام طيب ليه إن كنا من قبل ندعو إنه هو البر إيه علاقة الدعاء باسم الله البر لأن لأن البر هو الذي لا يضيع لك دعوة طب وإيه كمان إنك لو عايز تعرف البر ارفع إيدك وادعي ارفع إيدك وادعي وارفع إيدك وقول يا رب اسم عظيم قوي لو غاب البر من الحياة تخيل الحياة تبقى غابة ازاي امال بر ربنا بقى لو قطعوا عنك اسم الله البر اسم جميل قوي اوعى تخسره اوعى تخسر بر ربنا بتقصيرك في العبادة او تقصيرك في الدعاء او عدم تصديقك لوعود ربنا صدقوا ربنا يا جماعة صدقوا البر الرحيم حياتكم كلها تتمري بر من ربنا ياما برك ياما استجاب دعائك ياما صدقك وعده ياما بر الأمة كلها وخلاها أعلى أمة في التاريخ لما أقبلت عليه وصدقت ربنا ياما يا أخوانا ياما ربنا إداك ثمرات لعبادتك في حياتك والله العظيم لسه اخ من اخواننا يعني معانا يعني مش مهم بقى عربيته مسروقه وسعالي في خدمه من الخدمات كده اليومين اللي فاتوا دول وتعب عشاني فعلا ربنا يحفظه لقيته بيتصل بقى قبل الدرس عربيته مسروقه من شهر من شهر لقيته بيتصل بقى قبل الدرس بيقول لي لقينا العربيه محطوطه قدام البيت قلت له يعني ايه قال لي محطوطه قدام البيت يعني الحرامي تاب يعني ولا ايه يعني انا افهم ان يا اما البوليس لقاها يا اما الحراميه اتصلوا بيه قالوا له ادفع 10000 جنيه وتعالى خدها انما في حرامي يرجع عربيه يا ناس اهو ده اسم الله الايه البر مش انت خدمت اخوك انا اجيبها لك لحد عند تحت بيتك مالكش دعوه جت ازاي بقى الحرامي شرب حاجه الحرامي حصل له حاجه في دماغه مالكش دعوه الحرامي اللي بعد شهر بسرقه العربيه محطتها تحت البيت تاني ده ايه ايه من ايات ربنا سبحانه وتعالى عشان نصدق بر ربنا ون ونعرف ربنا غامرنا قد ايه في فضله وغامرنا قد ايه في كرمه ربنا يبارك فيكم ويسددكم اه اه ان شاء الله باذن الله بذكركم يا اخواني باذن الله مره ثانيه موضوع تحفيظ المحطات السبعة بذكركم مرة تانية بتحفيظ فضل ومنة الله تحفيظ الرجل بقى رجع تاني كده زي الاول كده وفضل الله الشباب بدأوا يقبلوا تاني اللهم لك الحمد وعايزين ان شاء الله نجتهد تاني في تحفيظ المحطات السبعة ان شاء الله بإذن الله وبذكركم تاني بالرحلة يعني ان شاء الله بإذن الله يعني غالبا هنخليها في اخر الاسبوع بدل السبت عشان آه نقدر باذن الله سبحانه وتعالى ان برضو اللي اتاخر او كده يلاقي فرصه ان هو يطلع معانا اللي عايز يشترك في التحفيظ هذا الاسبوع انتوا عارفين طبعا دار البيان اللي فيها التحفيظ ما تضيعوش هذا الامر على نفسكم يا اخواني ربنا يبارك فيكم ويحفظكم بذكركم بالورش بعد الدرس ان شاء الله سواء الورش الرجاليه او الورش النسائيه ذلك المشروع العظيم الجميل اللي ربنا فتح علينا بيه فتح مبين فضله منه الله انا الاسبوع اللي فات ده كنت مع ورشه من الورش مع ورشه ماسكها بعض اخواني رحنا مع بعض المقاطع المقابر مع الاخوه بتوع الورش وقعدنا مع بعض جلسه في المقابر في غايه الجمال والله يا جماعه وقعدنا نتدبر في القبور ونتذكر المواعظ على القبور وكل واحد فينا يقول بقى ايه الحاجه اللي خرج بقى من المقابر جلسه ايمانيه رقراقه جميله يعني اتمنى ان كل الورش باذن الله سبحانه وتعالى يبقى في اشتراك معاها اصلا في هذه النشاطات بتاعتها والنشاطات الايمانيه والتربويه بتاعتها عشان كده الورش نشاط الورش دي مسؤوليتنا كلنا وكل واحد في ورشه يقترح ما تيجوا نروح مقابر ما تيجوا ما تيجوا وان شاء الله باذن الله في برنامج علمي وتربوي زي ما قلت لكم بيتجهز ليكم باذن الله وهتبداوا تحسوا بيه كده مره مره كده باذن الله ربنا يسددكم ويبارك فيكم ربنا يجوزكم ربنا يكرمكم بكرمه يا بر يا رحيم يا بر يا رحيم يا بر يا رحيم يا رب يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا خير المنزلين يا رب العالمين يا رب اللهم إنا نتوسل إليك أن تفرج كروبنا يا رب اللهم يسر أمورنا اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم أصلح قلوبنا اللهم املأ قلوبنا بما ملأت به قلوب الصالحين اللهم عمر صدورنا بما عمرت به صدور المخلصين اللهم قو في رضاك عزمنا يا رب لا نهلك وأنت رجاؤنا ولا نضيع وأنت مولانا ولا نضل وأنت هادينا اللهم أكرمنا ولا تهنا يا رب وأعطنا ولا تحرمنا يا رب وآثرنا ولا تؤثر علينا يا رب واهدنا ويسر الهدى إلينا واهدنا ويسر الهدى إلينا اللهم بارك لنا في صحبتنا وأخوتنا فيك اللهم بارك لنا في صحبتنا وأخوتنا فيك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم اغفر لنا يا غفار اللهم اغفر لنا يا غفار اللهم اغفر لنا يا غفار اللهم أكرمنا يا كريم اللهم أعطنا يا حميد اللهم اغمرنا بكرمك يا ودود اللهم إنا نسألك من نفحاتك وبركاتك يا وهاب يا رب اللهم لا يخلف وعدك ولا يهزم جندك رب إنا مغلوبون فانتصر رب إنا مغلوبون فانتصر رب إنا مغلوبون فانتصر اللهم فرج كرباتنا اللهم فرج كرب إخواننا وأخواتنا اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك يا رب اللهم ثبتنا جميعا على دينك حتى نلقاك يا رب اللهم افتح لنا اللهم افتح لنا أبواب فضلك ورحمتك اللهم افتح لنا أبواب فضلك ورحمتك اللهم افتح لنا أبواب فضلك ورحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك